بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد النهاردة ان شاء الله يا جماعة معانا ساعة واحدة ومعانا ثلاث صور فالله المستعان عايزين ان شاء الله نحصل فهم اكبر قدر ممكن من ايات الثلاث صور صورة يوسف صورة ابراهيم وصورة الرعد ما بين يوسف وابراهيم هنبدأ الاول بالكلام عن سورة يوسف احنا لسه بنتكلم في الشوط اللي ما بين يونس والاسراء الشوط اللي بيركز على علاج حب الدنيا تماما واستئصال بذوره من القلب الشوط اللي بيركز على زاد ايماني هائل عشان الواحد يقدر يثبت في الواقع المهول بتاع اخر مكة اللي اهل الباطل منتفشين فيه واهل الحق مستضعفين فيه الشوط اللي بيركز على الربانية الهائلة في معاملة الله وفي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى شوط له خصائصه اللي كل مرة يعني تتضح لنا خصيصة جديدة عن خصائص اليوم اللي قبله هنبدأ نتكلم عن سورة يوسف سورة يوسف دي من المضحكات المبكيات بالنسبة لأحوالنا يعني كل الميكروباصات معاها سورة يوسف الاصطباحية لازم سورة يوسف لازم اي تاكسي يشغل الصبح الاول سورة يوسف ليه عشان يحس انه مبسوط كده وهو بيسمعها يا جماعة سورة يوسف دي نزلت في اخر مكة بعد عام الحزن في فترة الاختناق اللي كان الصحابة فيها دي نزلت عشان حاجة تانية خالص لو جبت واقع الرسول والصحابة اخر مكة ونزلت سورة يوسف عليها هتحس انها نسخة سيدنا يوسف تميز باربع حاجات في الصورة يا جماعة اول حاجة انه اتظلم من القريب قبل الغريب اتظلم من اخواته قبل قبل الغريب زي ما رسول الله اتظلم من اقاربه ومن اعمامه قبل ما يتظلم من القبائل اللي كان بيعرض نفسه عليها الحاجة الثانية ان سيدنا يوسف اتسجن من كتر الظلم اللي وقع عليه وسيدنا محمد والصحابة اتسجنوا في الشعب ثلاث سنين في شعب ابي طالب الحاجة الثالثة ان سيدنا يوسف ممكن ليه ولكن ممكن ليه في ارض تانية غير ارضه ورسول الله كان ربنا بيقول له هيمكن ليك بس في ارض تانية استنى الارض التانية اللي هيمكن لك فيها وهي المدينة وخد بالك من الحاجة الرابعة ان لما هيمكن ليك وها يتحط رقبة اللي ظلمك في ايديك بعد كده زي ما سيدنا يوسف كان رقبة اخواته في ايديه بعد كده هتسامح وتعفو ولا هتنتقم لو عفوت يبقى انت الكسبان كأن ربنا كان بيرسم للنبي صورة الثلاث اربع سنين اللي جايين او حتى العشر سنين اللي جايين بالظبط من خلال قصة سيدنا يوسف يبقى اذا يا جماعة احنا مش عايشين في جو الصورة اصلا احنا مش عايشين فعلا في الهدف اللي الصورة انزلت من اجله صورة يوسف بتتكلم عن ايه هنلاحظ ان ربنا جاب في اول الصورة وفي وسط الصورة كلمة متشابهة وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء في وسط الصورة وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث في اول الصورة كأن ربنا بيقول لنا ان صورة يوسف نموذج لواحد ربنا مكن ليه في الارض عايزين ربنا يمكن لنا في الارض زي ما كان الصحابة عايزين ربنا يمكن لهم في الارض سيدنا يوسف نموذج اهو للتمكين في الارض صورة يوسف بتتكلم عن ايه اسباب التمكين في الارض واسباب نصرة الدعوات هنتكلم هنتكلم عن عشر اسباب يا جماعة هنبدأ ندخل فيهم سبب سبب العشرة دول لو في التيار الاسلامي بكرة الاسلام هيقوم العشرة دول لو في العالم الاسلامي بكرة الخلافة هتقوم العشرة دول لو فينا من بكرة راية الاسلام اللي هتبقى اعز راية على وجه الكرة الارضية ايه هم العشر حاجات دول الاول انا عايز ادي ملمح بس عن سورة يوسف سورة يوسف عارفين كأنها شاشة اتفتحت قدامك مشاهد عرض ورا بعضها 30 مشهد انا مش هتكلم عن 30 مشهد عشان ما حدش يخاف لان لان مفيش وقت اصلا ولكن انا عايز افهمكم يا جماعه يعني ايه 30 م... يعني ايه مشاهد المشهد الاولاني بتلاقيه اذ قال يوسف لابيه يا ابت منظر سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف لسه طفل صغير ولسه شاف رؤيه عجيبه شاف الافلاك ده ايه ساجده ليه سيدنا يوسف راح لابوه منبهر يا ابتي اني رايته شفت والله العظيم اني رايته احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم كلمه رايت بتتكرر مرتين كان سيدنا يوسف من كتر انفعاله قاله بيأكد لابوه ان هو شافهم فبيأكد له اللفظ كأنه منبهر اول مرة يدوق معاملة ربنا سبحانه وتعالى اول مرة يحصل له كرامة اول مرة تشوف الرسول في المنام اول مرة ترفع ايدك للسماء قبل ما تنزل ايدك تنزل دعاء تنزل مع تنزيلة ايدك اول مرة ربنا يعمل معاك حاجات عجيبة عشان ينصرك فتلاقي نفسك منبهر رأيتهم لي ساجدين انما سيدنا يعقوب بقى الخبير في معاملة الله الكلام ده ياما مر عليه السكون بقى والخشوع والهدوء لان سيدنا يعقوب خبير في معاملة الله قال يا بني بالراحة بقى لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين بيعرفوا يتعامل ازاي وبيبشره وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث المشهد ده بينتهي يا جماعة يبدأ المشهد الثاني ما عدناش الوقت مع سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب الوقت اخوة يوسف قاعدين مع بعض في مكان ما وبالتأكيد مكان بعيد محد سامعهم فيه والخلفية سودة لان الحقد طاغي على قلوبهم على يوسف اذ قالوا ليوسف واخوه احبوا الى ابينا منا ونحن عصبة ده انتوا رديتوا على نفسكم انتوا عشان اقوياء وعصبة مش خايف عليكم ليوسف واخوه احبوا الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او واحد تاني يقول لا اطرحوه ارضا واحد تالت يقول ايه لا تقتلوا يوسف الفكر بقى والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة ممكن يكون في قلبه رحمة على يوسف وممكن يا جماعة ما هو القوه في جب ما فيش فيه مية اصلا يعني المتوقع ان ما كانش فيه سيارة هتعدي على الجب ده اصلا تاخد منه حاجة يعني المتوقع ان هو كان هيموت بس مش بايدينا المشهد الثالث بيبدأ بعد كده الاسرة كلها ملمومة بقى سيدنا يوسف ولسه طفل صغير وسيدنا يعقوب واخواته كلهم يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون ده احنا مخلصين ليك قوي ارسله معنا غدا شوف بقى ال- شوف اللاعب يعني شوف ازاي بيدغدغوا مشاعر الطفل الصغير عشان يجبروه ان هو يضغط على ابوه عشان يسيبه ارسله معنا غدا يرتاح ويلعب تخيلوا سيدنا يوسف هو قاعد في البيت بيسمع الكلام ده وقد ايه بقى وهو بيترجى والده ان هو يسيبه عشان يروح يرتاح ويلعب وانا له لحافظون وسيدنا يعقوب من شدة حبه حبه ليوسف خايف عليه اني لا يحزنني ان تذهبوا به انا ما اقدرش يغيب عن عيني واخاف ان ياكله الذئب اخاف عليه ان يحصل قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون يخلص المشهد الثالث يبدأ المشهد الرابع فورا سيدنا يعقوب غاب هم مع يوسف اول ما غاب عن الصورة فلما ذهبوا معه لا فلما ذهبوا به به ده يا جماعة حرف جرجرة كأنهم كانوا بيجرجروه حرف جرجرة ده بالاصطلاح بتاعنا يعني به ديت يعني كأنهم بيشدوه وهو مش عايز يروح معاهم كدلالة على انهم اول ما غابوا عن عين ابوهم بدأ الضرب يشتغل وبدأت الالفاظ تطلع وبدأ الحقد يطلع وبدأت النوايا تظهر فلما ذهبوا به واجمعوا كلمة واجمعوا دي وانت بتقراها تحس بايه لما تقول لك كلها تجتمع عليك لما الاسباب كلها تجتمع عليك لما الابواب كلها تتقفل في وشك لما ما عادش في اي حد معاك كله عليك واجمعوا الطفل الصغير ده ال 11 راجل دول اجمعوا عليه واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب تحت خالص شوفوا رحمة ربنا واوحينا اليه اصل يا جماعة الجب ده انتوا مش يعني احنا عايزين نتخيل صورة يوسف احداثها شكلها ايه طفل صغير حطوه في صحراء لوحده في جب لوحده قد ايه صرخ وقد ايه بكى ولما الدنيا ظلمت عليه عمل ايه ولما يجي يصوت وينادى على حد صدى صوته يزلزله ويرعبه قد ايه عطش قد ايه جاع تخيلوا طفل في الموقف ده حصل له ايه رحمة ربنا هنا تتنزل بقى واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون يعني ايه يعني ربنا ما سابش سيدنا يوسف ولا مرة طول الصورة في اي زنقة في الموقف ده واوحينا اليه لما اتباع اسير ربنا بعته البيت من اعزاء مصر عزيز مصر وامرأته وقال لها اكرمي مثواه يعني لعله في شوية عزاء عما يرجع لوالده لما امرأة العزيز جت روضه لولا ان رأى برهان ربه ربنا بعت له برهان يثبته بيه لما امرأة العزيز افترت عليه واتبلت عليه وشهد شاهد من اهلها لما النسوة روضوه عن نفسه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات ايات ربنا نصروا عليهم بيها ربنا ما سابوش لانه ما سابش ربنا سبحانه وتعالى وقلبه كان على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى المشاهد بتتوالى وراء بعضها اخر مشهد انا عايز اعلق عليه المشهد السادس في المقدمة المشهد بقى بتاع القافلة لما جت وخدوا يوسف يا بشرى هذا غلام واصروه بضاعة القافلة ماشية يا جماعة شوفوا معلش انا بس هستعير ان يعني لفظ ان الاضاءه الوقت قاعده تتسحب القافله بتمشي بتمشي بتمشي والاضاءه قاعده تتسحب على القافله وتركز على صوره السماء والله عليم بما يعملون كان ربنا بيقول لك ان عين الرعايه لم تترك يوسف على الاطلاق وان ربنا عالم بكل حاجه بتحصل وان مفيش اي حاجه بتحصل في هذا الامر لانك انت هتموت سيدنا يعقوب شوف هيموت ازاي على يوسف رايحين له يقولوا له ابنك اتاكل انتوا عارفين يعني ايه اما واحد يروح له ابنك اتاكل وكمان بيطلعوا له القميص بالدم يا اخي طب الرحمه يا يعني قمه القسوه في قلوبهم وسيدنا يعقوب الجبل يقول والله المستعان كلمه الله على لسانه حتى في عز الابتلاء كلمه الله ما تسيبش لسانه ابدا جبل بعد 35 سنه لما قالوا له ابنك التاني راح منك بنيامين قال لهم والله المستعان قلب جبل مطرق الابتلاء 35 سنه نازله عليه ما هدتش في حاجه سبحان الله العلي العظيم مدرسه مدرسه الانبياء يا جماعه ثم بعد كده من المشاهد 30 مشهد انا عايز بس اقول لكم من المشاهد اللي بتاثر فيها قوي في المشاهد ديت مشهد سيدنا يوسف وهو بيقابل الملك ومشهد سيدنا يوسف لما قابل مرة تانية اخواته بقى بعد 30 سنة اللقاء التاني بعد 10 سنين على الاقل عما كبر وبقى شاب روضته امرأة العزيز وبعد كده 10 سنين تانيين حوالي 10 سنين في السجن وبعد كده سبع سنين قعد يزرعوا فيهم دأب لما مسك وزارة الزراعة او وزارة المالية في مصر وبعد كده جه اخواته حوالي 30 سنة بعد 30 سنة وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم قال له اخواتي جايين اهو وهم له منكرون ومش عارفينه تحس هنا ان الاضواء مسلطه مفيش كلام محدش بيتكلم مفيش نطق في المشهد الاضواء كلها مسلطه على عين سيدنا يوسف 30 سنه قعد يفتكرهم يوم يوم اول ما اخواته دخلوا عليه يوم ما رموه في البير في الجب وهو قاعد يصرخ ويصوت ومفيش حد بيستغيث بيه يوم ما قعدوا يركلوه ويضربوه اجمعوا ان هم يرموه في الجب وهو يستغيث بيهم ومفيش في قلوبهم رحمه يوم ما اصر بضاعه وبالتاكيد حاول يقاوم اللي حاولوا يسرقوا له البلد الثانيه وما قدرش يعمل لهم حاجه لانه طفل صغير يوم ما امراه العزيز افترت عليه واتهمته في شرفه وفي امرأته وفي امانته وفي عفته يوم ما اتحط في السجن سنين كل يوم في ايام السجن بتاع قدماء المصريين ب 10 سنين من سنين السجن اللي احنا عارفينه دلوقتي ويوم ويوم ويوم تخيلوا يا جماعه هم داخلين عليه القصه دي كلها بتتعرض قدام عينيه ومع ذلك سبحان رب ايه طوفان التسامح ده ايه الطوفان الربانيه دي من المشاهد اللي بتبهرك في الصورة مشهد يوسف والملك الوقت الملك بيقول ايه وقال الملك اتوني به لما عرف يأول له الرؤية فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك ليه فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن لازم يتفتح باب المرافعة مرة تانية في القضية اللي انا اتحكم عليا فيها ظلم الترتيبة دي بقى مين اللي يقدر يرتبها غير ربنا الملك لقى نفسه واقف فجأة امرأة العزيز تقول الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي اعتراف اهو ولا اعتراف سيد الادلة والنساء يقولوا حاشا الله ما علم حاشا لله ما علمنا عليه من سوء والراجل اللي كان معاه في السجن منبهر بيه بيكلم الملك عليه وعلى حكاياته ايام ما كان معاه في السجن بانبهار وعن ايمانه وعن علمه والرؤيه اللي الملك شافها ومفيش حد في المملكه كلها عارف يأولها له سيدنا يوسف تأولها تأويل رهيب خطير فالملك منبهر ايه ده؟ ايه العلم ده؟ وايه اللي كل وغير كده بقى كمان كل هذا الشخص السنين دي كلها انا ظلمته وحطيته في السجن مين اللي رتب الترتيبه دي؟ الترتيبه دي خلت الملك يقول ايه وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه انت هتبص بقى ترى هيعمل ايه مع الملك انت هتستنى من زمان هتبص ولقيت على وجه الملك الانبهار فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين اطلب اللي انت عايزه قال اجعلني على خزائن الارض بعد كده المشهد الاخير اللي هنعلق عليه قبل ما ندخل في اسباب التمكين مشهد بقى الليل لما اشتد قوي يا جماعه قال بل سولت لكم انفسكم امرا لما بنيامين كمان اتخذ منهم في الخطه اللي سيدنا يوسف عملها وراحوا لابوهم يقولوا له خلاص اتخذ مننا غصب عننا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف الجرح لسه عميق قوي وبيضت عيناه من الحزن فقد بصره الليل طلم قوي يا جماعه الليل ظلم جدا الف- البصر فقد ويوسف فقد وبنيامين فقد بس هو بيقول لك ايه عسى الله ان ياتيني بهم جميعا نفسك في حاجات كتير قوي وما انتش عارف تجمع ما بين كل اللي نفسك فيه افتكر الكلمه دي قوي عسى الله ان ياتيني بهم جميعا يقدر ربنا يحقق لي كل احلامي ويجيبها لي بعد كده لازم يجي الفجر بقى بدا يظهر نور من بعيد كده ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف انا شايف نور جاي اهو انا شايف الدنيا بدات تنور انا شايف انا شايف ريحه يوسف لولا ان تفندون شوف ما هوانوا عليهم قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيره النور رجع يا جماعه النهار رجع تاني وبعد كده سيدنا يعقوب وهو رايح ليوسف بقى اللقاء التاني بعد 30 سنه بكاء و30 سنه حزن فلما ففوريه فلما دخلوا عليه اوى اليه ابويه الاحضان بقى اللي خدهم بيها وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين الفرحه اللي استقبلوا بعض بيها من شده فرحته بابويه رفع ابويه على العرش اخواته لما شافوا المنظر خروا لقوا سجده اول ما شاف منظر الخر لقوا سجده افتقر الرؤيا اللي شافها من سنين يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ربي المشهد اللي بعد كده سيدنا يوسف ساب الدنيا كلها بقى هو مع الله لوحدهم ربي قد اتيتني من الوجه يا رب انت اللي كرمتني وعلمتني من تاويل يا رب انت اللي علمتني فاطر السماوات والارض يا رب انت اللي خلقتني فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره يا رب انت ولي في الدنيا يا رب انا ماليش غيرك يا رب الاعتراف الكامل بنعمه الله توفني مسلما والحقني بالصالحين المشاهد دي كلها نخرج منها بايه نخرج منها بكلمه كذلك كدنا ليوسف ترتيب الله يا جماعه اول سبب من اسباب نصره الدعوات ترتيب الله ان الله يرتب لك الموقف بتاع يوسف والملك ده مين اللي رتبه لكن سيدنا يوسف كان بيخطط عشان يقابل الملك من قبلها بسنين وقال للسجين اذكرني عند ربك لو كان ترتيب سيدنا يوسف مشي ما كانش ممكن ليه في الارض كان الملك حتى جابه قدامه مكافاه ماديه وسلام عليكم وعليكم السلام ده في احسن الاحوال ولكن لما ترتيب ربنا اللي مشي اترفع لاعلى الدنيا والاعلى الدين والاعلى الاخره اترفع لاعلى كل حاجه يبقى من اهم اسباب نصره الدعوات ترتيب ربنا ان ربنا يرتب لك انا بحس ان صوره يوسف دي عامله زي ايه عارفين ولله المثل الاعلى اما واحد يعمل عربيه تحفه عربيه جميله ويقول للناس اللي عايز عربيه زي دي يجي لي يدفع ثمنها وانا اديها له اهو ربنا بيوري لنا نموذج اما ربنا بيرتب لانسان ازاي بيطلع لقمة الدنيا والدين والاخرة وبيقول لنا عايزين ارتب لكم اعملوا ادفعوا الثمن اللي سيدنا يوسف تبعه ايه الثمن اللي سيدنا يوسف دفعه اول ثمن دفعه حب الله رب السجن احب الي يا رب السجن الوحش ده بدل معاك يبقى حبيب لقلبي لان انا بحبك يا رب من حب الله سبحانه وتعالى دفع ثمن شهود القلب لنعمة الله كان دايما قلبه عايش مع نعمة ربنا حتى هو في السجن ذلك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وهو في السجن قلبه مع نعمة ربنا وهو على كرسي الملك رب قد اتيتني من الملك قلبه ما تغيرش ما بين السجن وما بين كرسي الملك تعلق القلب بالله سيدنا يوسف يا جماعة دفع دفع ثمن غالي قوي دفع حياة القلب مع الله رب قد اتيتني من الملك مش انا انت اللي اديتني يا رب وعلمتني مش انا اللي قريت انت اللي علمتني يا رب حياة القلب مع الله دفع سلامة الصدر تجاه الخلق ما كانش غير من حد ولا بيحد على حد ولا حاسد حد ولا كاره حد ولا في قلبه حب انتقام من حد حتى اخواته اللي عملوا معاه كل اللي عملوه يبقى اول سبب عشان ربنا ينصرنا ان ربنا اللي يرتب لنا تاني سبب من اسباب نصرة الدعوات وده سبب مهم قوي يا جماعة قوي الخير المرسل انك انت تبقى خير مرسل خير كده للجميع ما بتطلبش من حد حاجة هو سيدنا يوسف لما اول الرؤية للملك قال لهم استنوا طلعوني وانا اولها او ادوني ولا قبضوني وانا اولها اولها لهم وكمان ما مش عايز يخرج من طريقهم قال لا الخير المرسل يا جماعة ان سيدنا يوسف عليه السلام كان بيعمل الخير ومش عايز حاجة من حد طب سيدنا يوسف لما جاب اخواته مصر ده انت الداعية الوحيد للتوحيد في مصر ده انت اللي على العرش في مصر تجيب ناس تانية عارفة التوحيد وتجيب ال... وتجيب اخوة عشان يبقوا دعاء هم كمان وبعد ما انت كنت الداعية الوحيد في البلد يطلع دعاء غيرك لا المهم الدين ينتصر مسألة يا جماعة ان احنا نرفع بعض ان احنا نعمل خير لبعض يعني بالنسبة للدعوات الاخرى الوقت للأسف الشديد للأسف الشديد في بعض افراد الجماعات لازم يحط الاكلاشيه بتاعت الجماعة بتاعته على اي حاجة لازم يعني هو تبع الجماعة الفلانية لازم اي حاجة يعملها الناس تعرف ان ده تبع الجماعه الفلانيه احنا يا جماعه عايزين رضا ربنا ولا بنعمل لله احنا بنعمل لمين ان احنا نعمل لله سبحانه وتعالى يبقى احنا بنعمل الخير من غير اي مقابل من اي حد خليك شجرة ظلالها وفروعها ممتدة على اراضي غيرك مش ارضك انت بس بحيث ان ثمارها تقع في ارض غيرك وما تطلبش منهم تمن خليك انسان بتعمل خير للجميع عايزين نطلع بعض انت في سنة معينة في الكلية وفي واحد يعني واحد انسان طيب ومحترم وهو دخل في سنة قبلك علمه ازاي يبقى شاطر زي ما انت بقيت شاطر انت راجل داعية مشهور وفي دعاة تانية صغيرين مغمورين طلعهم معاك عشان يتعرفوا عشان كمان الناس تستفيد من علمهم زي ما الناس بتستفيد منك انت راجل ما انتش تبع الناس دول الناس دول شغاله في الدعوه انت مش تبعهم بس تقدر تخدمهم اخدمهم خليك خير مرسل خليك خير للدنيا كلها المسلم كده يا جماعه فيد الناس كلها اخدم الناس كلها افتح الابواب المقفوله للناس كلها ما دام ربنا مديك مفاتيحها خليك انسان مثمر للجميع بدون ما تطلب اي شيء من الجميع سيدنا يوسف لما اول الرؤيا بدون مقابل الملك انبهر بيه ازاي اول الرؤيا اه يا جماعه وربنا نظره سبحانه وتعالى ليه لان هو ده الدين الدين مش ان انا اديك عشان تديني او ان انا افيدك عشان تعمل لي او ان انا اديك درس عشان تحترمني او ان انا افتح لك باب دعوه عشان تفتح لي باب دعوه او إن... لا يا جماعه الدين مش مقايدات الدين حاجه بعملها خير فائق بدي للناس وانا مش عايز اي حاجه من حد على الاطلاق تماما السبب الثالث من اسباب نصره الدعوات التمكين في النفس قبل التمكين في الارض لازم الاول تبقى انت راجل ممكن ليك في نفسك من جوه قبل ما يمكن ليك في الارض ما تعرفش تحكم نفسك وتحكم بلد ازاي التمكين في النفس عشان كده ربنا دخل سيدنا يوسف مدرسة ايه الابتلاء عشان كده ربنا ابتلاه عشان يربيه عشان يمكن له في نفسه عشان لما يتعرض للشهوات بتاعت امرأة العزيز وبتاعت الجامعة وبتاعت يبقى ثابت لما يتعرض للابتلاءات يبقى ثابت لما يتعرض للمحن يبقى ثابت التمكين في النفس تخيل بضع السنين اللي ربنا ساب سيدنا يوسف فيها في السجن البضع سنين دي فرقت قد ايه مع سيدنا يوسف قبل البضع سنين كان بيقول ايه وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك كلم الملك عليا كده قول له في واحد كده ايه يعني في السجن وكلم الملك عليا يعني لعل ان الملك يعرف ان انا مظلوم ويعرف ان انا انسان بريء و و و كلمه عليا فانساه الشيطان ذكر ربه الشيطان انسى الراجل التاني ان هو يفكر الملك بسيدنا يوسف طب ربنا ساب الشيطان ينسي ليه هو مش ربنا بيتولى الصالحين يبقى رب ده, ده المفروض لو كان نسي كان ربنا يفكره لا ده عشان كلمة اسكتني عند ربك دي مش سكتك انت يا يوسف لو كل الناس خرجت من السجن بالواسطة انت ما تخرجش من السجن بالواسطة لو كل الناس وصلت بطريقها واهدافها بالسكة ده ايه انا ما وصلكش للطريق بتاعك والاهدافك بالسكة دي لازم قلبك يبقى خالص مع الله هسيبك بضع سنين في السجن عشان يستوي في قلبك تعلق القلب الكامل كامل بالله عشان بعد كده بعد بضع سنين الملك ولا يبعث لك وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك من بضع سنين كان بيقول اذكرني عند ربك بعد بضع سنين بيقول ارجع الى ربك ليه ارجع الى ربك مش خايف ان الملك يغضب لا مش خايف ليه هو الملك بايده يصل ده عبد والنواصي كلها بايد ربنا خلاص بقى تعلق قلب بالله 100% طب وفي نفس الوقت يا اخي اخرج وبعد كده ابقى برأ نفسك لما الناس تعرف لا ده انا راجل داعيه واهم مصلحه للدعوه طهاره الصفحه بتاعت الداعيه امام الناس ازاي الناس تبص لي على انها راجل كنت متهم في قضيه لا لا اخرج وانا بريء عشان ادعو يا اما مش عايز اخرج لاني مش عايز اخرج اصلا غير عشان الدعوه الى الله ما انا مش عايز اخرج عشان الحق ابني لي بيتين والحق اخلف لي عيلين والحق لا انا عايز اخرج عشان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى مدرسه الابتلاء هي اللي طلعت فيها هذه المقامات مقامات ايه التمكين في النفس انك تبقى قادر على نفسك انك ما تخرجش تروح الجامعه ترجع تصلب انك انت ما تبقاش قدام كل فتن لا تبقى راجل مهما كانت الشهوات مهما كانت الفتن مهما كانت الابتلاءات انت راجل وواقف وثابت السبب الرابع من اسباب نصره الدعوات الفهم الفهم انك تبقى فاهم مش بالايمان بس الدعوات بتنتصر لازم فهم ازاي النص الاولاني من قصة سيدنا يوسف كله ربانية سيدنا يوسف في السجن قاعد يقول ذلك من فضل الله علينا وقاعد يتكلم عن ربنا وقاعد يعيش في حب ربنا وقاعد قلبه معلق بربنا النص الثاني شخصية تانية خالص قاعد يخطط ويحط لاخواته الصواع في صواع الملك في ال في الناقة بتاع في الامتعة بتاعت اخوه اللي عايز ياخده من يمين ويخطط لهم ويدبر لهم قال لا ايه ده الموازنة احنا ما بين الربانية وما بين الواقعية الاسلام دين رباني واقعي الموازنة بين الاثنين الموازنة ما بين تعلق القلب بالله وما بين الاخذ بالاسباب الموازنة يا جماعة ما بين سيدنا يوسف لما تيجي تشوف ال... ما بين علم الدنيا وعلم الدين يعني علم الدين عنده علم الرؤى عنده علم الاقتصاد عنده علم الزراعة عنده علم الزراعة جابه منين ما هو قال فزروه في سنبله يعني طريقة حفظ المواد الزراعية السبع سنين قال لهم عليه جابها منين اللي كان عنده اللي كان عنده علم في الزراعة وكان ع... يعني سيدنا يوسف يا جماعة كان عنده علم واسع في الدين والدنيا يبقى الموازنة ما بين علم الدين وعلم الدنيا وفي نفس الوقت فهم مصلحة الدعوة مش مصلحة الدعوة ان انا اخرج وصورتي لا مصلحة اهم مصلحة للدعوة الحفاظ على صورة الداعية النقية البيضاء الذي لا يريد اي شيء من الدنيا امام الناس جميعا من ضمن الفهم اللي في صورة يوسف عدم الاستعجال وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين عدم الاستعجال الله لا يعجل عجل احد سيب السفينه ماشيه استقم على امر الله سبحانه وتعالى فتح الباب المقفول ده من عند ربنا بتيجي من عند ربنا انت شغلتك انك تستقيم على مراد الله وربنا اللي بيفتح الباب في الاخر السبب اللي بعد كده من اسباب نصره الدعوات دور المرأة في التمكين ما ينفعش ان يبقى الشباب ملتزم والشباب مجتهد وال... والاخوات مش ملتزمات او بمعنى ادق النساء متبرجات وحتى اللي بيدخلوا الجامع تلاقي منقبة كشف لك عينها وحط لك كحل وتلاقي اللي لابسه يعني دلوقتي ممكن تلاقي واحده لابسه استال وحاطه مكياج ما ينفعش المنظر ده ما ينفع لازم دور المرأة المرأة لما فسدت في صورة يوسف افسدت المجتمع كله من قمته لقاعه المرأة لما فسدت في صورة يوسف كانت من ضمن الاسباب اللي سيدنا يوسف رمز الدعوة في الصورة يدخل السجن ولما صلحت وتابت ورجعت كانت من ضمن الاسباب اللي ممكن ده سيدنا يوسف في الارض فالمرأة لو صلحت ممكن يحصل حاجات كتير قوي ولو فسدت ممكن يتهد اركان كتير جدا في الدين فدور المرأة الخطير في المجتمع او في نصرة الدين الحاجة اللي بعد كده تربية الاطفال الطفل اولادكم بعد كده ان شاء الله لما تتجوزوا بعد 15 سنه كده ولا حاجه ان شاء الله ابنك تربيه الاطفال او تربيه الاطفال اللي بيجوا المساجد يحفظوا القران دول او الاباء اللي معانا اطفالهم الموجودين تربيه الاطفال يا جماعه شايفين سيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف بيقول له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ها ان الشيطان الانسان عدو مبين الكلمة دي فضلت في قلب سيدنا يوسف محفورة سنين وفي الاخر بيقول وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي بعد كده الكلمة اللي بعد كده سيدنا يعقوب بيقول له ايه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث بعد 30 سنة رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها من قبل على ابويك ابراهيم واسحاق واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم آخر الكلمات اللي قالها في الصورة إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الكلمات اللي سيدنا يعقوب قالها له هو طفل اتحفرت في قلبه الطفل ده لما بيتربى صح يا جماعة بيتحفر الإيمان في قلبه بس احنا نربي الأطفال صح بس احنا نديهم الإيمانيات دي عشان الأطفال مفيش حاجة أبدا اتشربت في قلوبهم بتضيع يعني الواحد يذكر ان قصة التزام الواحد ما كان من ايام ما كان الواحد لسه في المدرسة الاسلامية زمان ويدخل مدرسة متبرشة كشف شعرها وتقول ربنا يا اولاد عظيم قوي الواحد لو فاهم ايه الفرق بين كشف شعرها انما كلمة ربنا دي تتحفر في قلبك لما كان يدخل مدرس ممكن ما بيصليش الفروض في ميعادها يا اولاد ربنا هو اهم حاجة في حياتنا تتحفر في قلبك لما كان ممكن حد من اهلك والتلفزيون شغال ربنا والصلاة والا ربنا والخوف من ربنا وانت ما انتش فاهم العلاقة بين الاثنين ولكن كلمة ربنا تتحفر في قلبك بعد سنين ان شاء الله هتيجي تاني ليه لانك سمعت الكلام ده عن ربنا بيتحفر في قلبك يبقى السبب اللي بعد كده تربية الاطفال السبب اللي بعد كده لعله السبب الثامن لعله السبب السابع باذن الله سبحانه وتعالى الدنيا يا جماعة المراكز الدنيوية ما هي الدنيا لها دور في نصرة الدين ربنا ما بيقولكش ان هي كلها كده يا رب لا في اسباب دنيا في نصرة الدين سيدنا يوسف لما الملك قال له اطلب اللي انت عايزه ما قالوش اديني مسجد قال له اديني مركز قال له اديني مركز ليه عشان اوصل للناس عشان اوصل اصلا لو في المسجد هيجي لي الراغب انما غير غير الراغب ده اوصل له ازاي لازم نوصل للناس عشان كده احنا عايزين الدنيا مش عايزين الدنيا عشان اي حاجة تانية عشان نوصل للناس عشان تبقى ديت منبر دعوي لينا لما تتعين في الجامعة يبقى منبر دعوي ليك ده يبقى في مسجد جديد اتبنى في الجامعة انت بنيت مسجد جديد داخل الجامعة لما تتحط في وظيفة انت بنيت مسجد جديد جوه الوظيفة لما تفتح محل ومشروع في تجاري في السوق انت بنيت مسجد في قلب السوق يبقى انت كده بقيت مسجد متحرك بيئة دين متحركة يبقى نصرة الدين بالدنيا يا جماعة ازاي نصرة الدين بالدنيا من خلال ايه من خلال انك انت يبقى هدفك الاتصال بالناس ولكن دي طبعا فتنة من الفتن اللي ممكن نشير اليها في هذا الوقت السبب الثامن بعد كده التسامح وفقه الخلاف شوفوا اخوات يوسف عمل ايه في يوسف شوفوا بهدلوه قد ايه شوفوا يعني ممكن يقول لك ده انتوا ضيعتوا لي 30 سنه من عمري ده انتوا ضيعتوا شباب شباب يضاع ما بين السجون والاسر بسببكم شوفوا تسامح معاهم قد ايه شوفوا سامحهم قد ايه يا جماعه يا جماعه دي حاجه لازم نفهمها ما بيننا وبين بعض اوعى تقيم الاخ اللي قدامك بناء على الخير اللي فيه ليك قيمه بناء على الخير اللي فيه لدين الله اوعى اوعى تحب او تكره بناء انت تحبني عشان بحبك وتكرهني عشان بكرهك ده مش انسان رباني انت تحبني عشان فيا خير لدين الله وتكرهني عشان ما فيش فيا خير لدين الله يبقى اذا مش عشان انت في الجماعه بتاعتي او بره الجماعه بتاعتي مش عشان انت بتذاكر معايا ولا في الدفعه بتاعتي مش عشان احنا التزمنا بقى لا انت مقياس حبك وكرهك على قد ايه على قد قد ايه في الانسان ده خير لله ولدين ربنا تقدر تبقى كده هي دي بقى الصفه دي بالذات 90% من اصلاح الواقع اللي بره ده بسببها ان احنا بقوا متجردين ما تبصش للناس ايه يعني فلان شتمني بس فلان ده فيه خير لدين ربنا ده جزمته على راسي من فوق ايه يعني فلان بيتكلم عليا من ورايا بس فلان ده فيه خل دين ربنا ده فلان ده لو اقدر ان انا افتح له الدنيا كلها عشان ادعو الله ادعو الله ليه لان انا مش عايز حاجه غير دين ربنا ينتصر يبقى انا لا يوجد في قلبي اي مبسط غير نصرة دين الله سبحانه وتعالى صفة التجرد اللي هي فقه الخلاف ما بيننا بقى لان عدم وجود فقه الخلاف بيخلي ايه بيخلي فيه هدم داخلي داخل الدعوة بدل من نصر يبقى هدم داخلي داخل الدعوة السبب التاسع وقبل الاخير في اسباب التمكين ونصرة الدعوات التربية مين اللي هيشيل الدين مش احنا رجالة لازم راجل اللي يشيل الدين طب الراجل ده يتصنع ازاي بالتربية المصنع بتاع الرجالة التربية عشان كده ليه سيدنا يوسف عمل الخطة مع اخواته لانه هو مش هيقدر يدعو في مصر كلها لوحده ما ينفعش عايز معاه رجالة يدعو طب اخواته هم الوحيد اللي ينفع يدعو معاه مفيش غيرهم يبقى لازم يتربوا الاول عمل الخطة دي عشان يربيهم لما تربوا واتكسروا قدام ربنا تعالوا بقى ادخلوا مصر عشان تنشروا التوحيد معايا ليه ربنا ساب سيدنا يوسف في السجن عشان التربية يا رب تسع سنين ولا عشر سنين يا رب الناس بره بتموت على الكفر خرجوا بقى كفايه سنتين ثلاثه لا اكبر مصلحه لنصره الدعوه ان الداعيه نفسه يبقى متربي على قد ما انت متين لما تقعد على كرسي الدعوه تقدر تسد انما لو قعدت واحنا لسه خيبانين زي حالات بعض كده تلاقي نفسك قمت واقع على طول ما قدرتش تستحمل ليه؟ لانك ما انتش مبني لازم تتبني صح اوعى تستعجل على بناء نفسك اوعى تستعجل على تربيه نفسك الرسول يا رب ده بقى عنده 30 سنه خرجوا بقى للناس لا لسه يا رب بقى عنده 35 سنه الناس بتموت على الكفر لسه عند 40 سنه اما يكون استوى تمام يا رب سيدنا موسى بعته يا رب تقعدوا 10 سنين في مدين ده بني اسرائيل بيتذبحوا الناس اللي على التوحيد بيتذبحوا يا رب كفايه 5 10 سنين عم يستوى تمام يا رب الصحابه 13 سنه في مكه يا رب يروحوا بقى عشان الدين ينتصر 13 سنه عم يستووا تمام خد بالك من الامر ده خدوا بالكم يا جماعه تماما اكبر مصلحه للدعوه ان انت نفسك نفسك تبقى مبني لو انت مش مبني مش هتعرف تشيل اول ما الحمل يتقل تقعد تزيق تزيق وتقوم واقع وتقوم متبطط تحت الحمل اللي تحتك تبقى ضيعت الدعوه بدل ما تشيل الدعوه لازم تبقى متين لازم تتبنى لازم تتربى اوعى تستعجل على نفسك في التربيه خد اطول في وقت عما تتربى ولكن خليك فعلا نشيط في الاجتهاد على تربيه نفسك عشان تبقى صادق مع الله سبحانه وتعالى طيب السبب العاشر بقى والاخير في كلامنا في هذا في هذه الصورة من اسباب التمكين الدعوة الى الله الدعوة اوعى تسيب الدعوة يا عم انت بتقول نتربى انت تجننا ولا ايه بس نتربى ولا ندعو يا جماعة انتوا بتدعوا الوقت دعاء دعوة بتخليكم انتوا نفسكم تتربوا انا مش قلت لك روح ادي دروس واعمل لنفسك ترسين سبتين في مساجد واتكلم الفجر وادي درس العصر وادي درس بالليل وتابع خمس 500 واحد من اصحابك انا بقول لك تابع ثلاثة باربعة من اصحابك عشان ينشطوك وفي نفس الوقت يشجعوك ويحمسوك وفي نفس الوقت بعد شويه يبقوا رجاله معاك يساعدوك وفي... يعني انا بقول لك اشتغل في الدعوه بالقدر اللي يتعارض مع تربيتك وفي نفس الوقت بالقدر اللي ينتفع بيه الناس يا اخي ده اقل كلمه ممكن واحد يلتزم بيها خلاص ما خسرتش حاجه ما تعطلتش يا اخي اما اديت لصاحبك ده شريط اتعطلت يعني اما اديت لصاحبك ده كتاب اتعطلت اما فضت على صاحبك ده خدته معاك الدرس اتعطلت في حاجه ما تعطلتش في حاجه يا اخي الدعوه الى الله كل هذه سبيلي هي دي سكتنا هي دي طريقتنا هي دي السكه اللي احنا بنوصل بيها للتمكين في انفسنا وللتمكين في الارض وبنوصل بيها الى الله سبحانه وتعالى هي دي السكه بتاعتنا يا جماعه كل هذه سبيلي ادعو الى الله اوعوا حد يخرج عن السبيل ده اللي يخرج عن السبيل ده ما هوش على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده نلاقي سيدنا يوسف في وسط الصوره ايه وهو في السجن بيدعو هم الدعوة عنده ازاي يتهم في شرفه يقول كلمتين اللي هما هي راودتني عن نفسي الله اللي يتهم في وحدانيته يدي صفحة كاملة كلام عن الله سبحانه وتعالى قال لا اه ربنا اغلى عندي من نفسي والهم الدين اغلى عندي من هم مشاكل الشخصية وجهد الدعوة الصفحة دي كلها ده قاعد يتكلم كتير قوي معاه جهد عشان دي عشان دي عشان الدعوة وربانية الدعوة انت بتكلم مين دول اتنين مساجين جنائيين لا يقدموا ولا يأخروا ولا يعملوا اي حاجة وشكلهم كده يتقتلوا كمان لا ان شاء الله حتى واحد في مستشفى الجامعة عنده سرطان مفيش فرق بين حماسك لدعوته وحماسك لدعوة واحد من الشباب الموهوب اللي ممكن يبقى داعية الى الله لا الاتنين زي بعض ما تعرفش ربنا ينصر ايدينا على مين وما تعرفش ربنا يتقبل منك مين الربانيه في الدعوه يعني ده عنده هم الدعوه وعنده جهد الدعوه وعنده فن الدعوه شايفين بيقولوا له اول لنا الرؤيه هقولها لكم وهقول لكم اي رؤيه بس انتوا عارفين مين اللي علمني تاويل الرؤى ده بيسحبهم وهو بيجرجرهم بيكلمهم على الاثر الدنيوي للدين بيقول لهم ربنا علمه تاويل الرؤى ازاي ذلكما مما علمني ربي ما هو الاثر الدنيوي مش شرط فلوس ممكن علم ممكن مركز ممكن شهاده اي حاجه شوفوا ربنا اداني ايه اداهولي ليه لان انا تركت مله المشركين واتبعت مله الموحدين طب لو ما تركتش دي واتبعت ديت العذاب العظيم يتنزل ده ربنا هو الواحد القهار تعالوا بقى ما اقول لكم الرؤيه بتاعتكم كانت ايه بعد ما كانوا ممكن نسوا اصلا الرؤيه ما هم عايزين تاويل الرؤيه يبقى اذا فن الدعوه مدرسه الدعوه اللي هي مدرسه الانبياء العشر حاجات دول قبل ما نسيب الصوره بقى المحطه الاخيره العشر حاجات دول احنا فين منهم يا جماعه فين منهم عشان ما حدش يجي يقول احنا ربنا ما مكنلناش ليه احنا فين من العشرة دول يا جماعة بالنسبة للاولاد ترتيب الله ما احنا قلنا تمنه انك تبقى انسان رباني سليم الصدر من الخلق قلبك في حياة كاملة مع الله احنا فين من الكلام ده الخير المرسل احنا خير مرسل ده انا لسه سامع عن اتنين اخوة مسكوا في خناق بعض في مسجد في بيت ربنا والتراويح ما اتعملتش عشان مين اللي يقوم في المسجد والعياذ بالله يبقى دول طلاب اخره دول دول ربنا ينزل عليهم النصر ده الموقف ده زي ما حصل بين الصحابه اتنين صحابه ايام النبي تترفع بيه ليله القدر يتلغي ليله القدر من رمضان ليه ربنا يرفعها عقوبة على هذا الشقاق وهذا الخلاف احنا خير مرسل انت بتعمل الحاجة عشان ربنا بالله عليك ولا عايز تحط عليها اسمك ولا تحط عليها اسم الشيخ اللي بتحبه ولا تحط عليها اسم ال- الجماعة اللي انت بي... لا مش اسمها اسم الله هو اللي على كل حاجة في هذه الدعوة لانها دعوة الله سبحانه وتعالى احنا خير مرسل احنا دعوة مرسلة احنا متجردين لله سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة التمكين في النفس الاخ اللي بيفرفر لما يدخل 10 متر جوه الجامعة بتفرفر ليه ده انت المفروض ترجع المفروض تهرب من ال... من حقارة الشهوات اللي استعبدت هؤلاء الناس وتشكر نعمة ربنا طول ما انت ماشي فيها ويزيد ايمانك ان ربنا رفعك عن هؤلاء الناس اللي اتبعوا شهواتهم ويزيد هم الدين جواك ان الناس دي تنقذ من النار زي ما انت انقذت او تنقذ من عقوبة معصيتها زي ما انت ربنا انقذك باذن الله ربنا ثبتك وتقبل منك بعد كده الفهم هنجيب الفهم منين اذا كنا احنا بعاد عن القرآن هنجيب الفهم منين إيه؟ 12 سنة يا جماعة والله تجارب الواحد في الالتزام مع ناس ومع مش عارف مناهج ومع ومع ومع وخلافات ومشاحنات ليه يا جماعة مفيش فهم ليه مفيش فهم لان مفيش قرآن لان علاقتنا العميقة بالقرآن مش متحققة ما احنا هنجيب فهم منين الا من كلام الله اصل القرآن القرآن المصدر الوحيد للفهم على وجه الارض هو ده الرسم الهندسي مفيش رسم هندسي تاني بديل هو ده ما رحناش ليه مش هنعرف نمضي ازاي فسبب غياب الفهم هو غياب القرآن سبب البلبلة اللي ما بيننا بين الدين والدنيا سبب البلبلة اللي بيننا بين الربانية والواقعية وبين الاسباب وبين تعلق القلب بالله سبب البلبلة اللي عندنا ما بين الالتزام وما بين بين الولدين سبب البلبلة اللي عندنا ما بين متطلبات الشغل ومتطلبات سبب البلبلة اللي بين كل ده حتى البلبلة اللي بين الجمع بين شعب الدين المختلفة ازاي مع بين العبادة والدعوة سبب البلبلة دي كلها ان احنا ما تربناش على الفهم العميق اللي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فما عندناش موازنة اصلا في الامور طيب بعد قضية الفهم دور المرأة يعني يعني طبعا الحاجات دي موجود فيها جزء عندنا بفضل الله ولكن احنا عايزين الجزء اللي يكفي ان احنا نوكل لينا المرأة يا جماعة خطاب المرأة شكله ايه الوقت عندنا احنا عايزين نكلم عايزين نرفع مخ الستات شوية البنت بتدخل الجامع كل تفكيرها انا هلتزم واتجوز وبعد ما ج- يا بنتي ماشي ده ده انت ال- المرأة ليها ثلاث ادوار في المجتمع الدور الاول باعتبارها انسانة زيها زيك زيها زينا كلنا والدور الثاني باعتبارها زوجة وام اخطر دور والدور الثالث باعتبار انها امرأة ما هيش راجل الدور اللي باعتبار انها انسانة جهد العبادة واصلاح القلب يستوي فيه الجميع الجهد اللي باعتبار انها زوجة وام حسن التباعد للزوج وتربية الابناء عشان يبقوا دعاء الى الله الجزء اللي باعتبار ان هي امرأة ما انا لو شفت شلة اولاد واقفين في الشارع هروح اكلمهم انما لو شفت شلة اخوات هروح اكلمهم ازاي يبقى انا هكلم الولاد طب مين هيكلم البنات البنات يبقى جهد الدعوة الى الله لازم الثلاث جواد دول بعد ده لازم نفهم النساء انهم صاحبات رسالة زي الرجالة بالظبط وراها رسالة لازم تأديها رسالة خطيرة لو ما ادتهاش يبقى نص الطاقات بتاعتنا راحت تربية الاطفال احنا فين يا جماعة في تربية الاطفال بنجيب الاطفال نحفظهم في المسجد شوف الرسول كان يجيب ابن عباس يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله شايفين الربانية كلام عن الله طب ابن عباس وهو صغير كده يفهم الكلام ده يفهم الكلام ده يبقى الكلام عن الله يجيب ابن عباس يا غلام لما طاشت ايده في الصحفة لا كل بيمينك وكل مما يليك الاداب والفضائل نعلم الاطفال الاداب من السن ده مش نعلمهم قلة الاداب وتف على مش عارف ايه ووروهم انت بترقص ازاي ووروهم لما بنسقف لك بتعمل ايه شوية الحياة ايه ده لا يبقى الاداب ثالث حاجة الرسول عملها لما خد عبد الله بن عمرو بن العاص ورفض قيام الليل قيام طويل العبادة نعلمهم ثلاث حاجات وهم صغيرين نعرفهم ربنا حتى ما نكلمهمش عن الجنة والنار لا ربنا الاول بعد كده الجنة والنار ربنا الاول تاني حاجة الاداب والفضائل الواد يعرف يعني ايه ادب بر الوالدين يعني ايه ادب الاكل يعني ايه ادب دخول الخلاء يعني ايه ادب الهدوم المرتبة وادب النظام وادب النظافة الاداب يعني إنت شوف تربية النبي شوفوا لما انعزلنا عن النص بعدنا عن الفهم قد ايه الحاجة الثالثة العبادة نعلمهم العبادة والسنة نعلمهم العبادة هو ده منهج تربية النبي هو ده اللي طلع عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ده اللي طلع عبد الله بن عمر وهو ده اللي طلع عبد الله بن عباس منهج تربية رسول الله يا جماعة يبقى لما تجيب اطفال تحفظهم في مسجد دي كل مرة تكلمهم عن حاجة من الثلاثة دول بحيث ان هي دي فعلا هي دي التربية طيب وبعد كده يا جماعة وبعد كده بالنسبة للمراكز الدنيوية والله دي الحاجة اللي احنا فالحين فيها الحمد لله ولكن للأسف الشديد في قلوبنا دخل نيتنا مش خالصة لله ليه لان ساعة الدنيا بنديها للدنيا وساعة ربنا ما بنديهالوش فخدنا الدنيا بس ما استس- ما استخدمناهاش في نصرة الدين ليه مفيش اكتر من مراكز والشهادات دلوقتي في الطريق الاسلامي بس للأسف لان احنا في قلوبنا حب الدنيا فما جت الدنيا اديناها للدنيا ما ادانهاش لربنا سبحانه وتعالى يبقى نصرة الدين بالدنيا شرط لان يبقى قلبك بتاع ربنا قلبك لله عشان تعرف تستثمرها لاجل مولاك سبحانه وتعالى مسألة التسامح وفوق الخلاف مش عايزين نتكلم عنها بلاش فضايح بقى ده ما بيننا وبين بعض احنا قاعدين دلوقتي في المسجد عايزين نبقى اولياء بعض يا جماعة اولياء بعض زي سورة الانفال ما بتقول نحب بعض حب كامل يبقى أخ- اغلى حاجة عندك في حياتك هو اخوك واكتر حاجة تضحي عشانها في حياتك هو اخوك فالاسباب العشرة للتمكين يعني بما فيها الدعوة وبما فيها التربية للأسف الشديد احنا ما احناش مؤدينها بالوجه الذي يؤدي الى التمكين عرفنا الاسباب العشرة للتمكين اقول لهم بسرعة قبل ما اجيب بقى صورة سريعة عن الصورتين القادمين الاسباب العشرة للتمكين ايه قولوا معايا ترتيب الله انك تبقى خير مرسل متجرد التمكين في النفس الفهم العميق للدين والموازنة ها بعد كده الدنيا نصرة الدين بالدنيا والمراكز الدنيوية دور المرأة الخطير في التمكين تربية الاطفال اللي هم جيل المستقبل التربية السلفية انك انت تتربى وتبقى راجل عشان تعرف تشيل الدعوة الى الله وعدم ترك الدعوة الى الله مهما كانت الظروف التسامح الشديد وفقه الخلاف الداخلي بيننا وبين بعض عشان نبقى متماسكين من الداخل بندخل بعد كده يا جماعة في سورة الرعد سورة الرعد عايزة تقول ايه انا عايز في الرعد وابراهيم اديكم فكرة عامة عنهم الفكرة العامة دي هتكفينا قوي ان احنا فعلا نعيش مع الصور دي سورة الرعد بتتكلم عن ايه سورة الرعد بتقول لك اثبت احد اثبت احد يعني ايه خليك جبل سورة الرعد بتقول لك الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله خليك مطمن اوعى تتهز اوعى في المرحلة اللي الاسلام بيحارب فيها تتهز ليه ما تهزش ازاي والدنيا سودة من حواليا اسمع بقى يا اخي افتكر مين اللي معاك افتكر مين اللي معاك مين اللي معايا الله سبحانه وتعالى من اول سورة الاعراف السورة بتكلمك عن ربنا بتقول لك الف لام ميم را كتاب تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات ده الكرة الارضية لوحدها 6 مليون مليون مليون طن 6000 مليون مليون مليون طن الكرة الارضية لوحدها ما بالك باللي رفع السماوات ده قدرته قد ايه رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر الصورة الوقت في السماء ايه سخر الشمس والقمر ورفع السماوات بعد كده ال... هنبدأ نركز اكتر هننزل للارض بقى ننزل للارض نلاقي ايه ال... ال... ال... ارسال الجبال ونلاقي ارسال ال... ال... الانهار ونلاقي وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ربنا بيركز لك على الارض لا عايزين ننزل اكتر كمان يا رب للايات وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل شايف الايات شايف عنقود العنب تلاقي فيه حبايه مسكره وحبايه حادقه الجوفيتين طالعين جنب بعض واحده حلوه واحده واحده حادقه الشجرتين جنب بعض واحده مسكره واحده ما تدهش سبحان ربي ده ده بقدره الله سبحانه وتعالى زينا الوقت كده نسقى بماء واحد بنسمع نفس الكلام بس واحد ايمانه بيزيد واحد ايمانه نص نص واحد يعني كانه ما استفادش يبقى نسقى بماء واحد ولكن كل واحد بيستفيد على قدر قلبه شوف ربنا بيقول لك الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد حتى اللي جوه رحم المراه ربنا يعلمه وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده سواء منكم من اسر القول اللي بيتكلم في السر ومن جهر به واللي جاب ميكروفون واتكلم في وسط الناس سميع الهمزة عنده زي العلانية ومن هو مستخف بالليل بيتسحب بالليل ومحدش شايفه وسارب بالنهار واللي ماشي بالنهار كله شايفه الله هو السميع البصير يعني ربنا بيقول لك ايه العلم الواسع بتاع ربنا سبحانه وتعالى انت عارف انت معاك مين الله تاني حاجة انت عارف انت الجنود اللي معاك في الجيش بتاع الاهل الايمان مين عارف الجنود بتوعك مين هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال اسمع ويسبح الرعد بحمده الرعد الرعد طلع معانا في الجيش بتاعنا الرعد طلع جندي من جنود ربنا سبحانه وتعالى الرعد اللي كنا بنترعب منه شوف يا اخي عشان كده ربنا سمى الصوره سوره الرعد لان الرعد ده حاجه الناس كلها مرعوبه منه طلع واحد معانا يا جماعه طلع واحد من الجيش معانا طلع عبد من عباد الله عبودية الكون لله شوف الرعد بيسبح بحمده شوف ربنا بيقول ايه بعدها ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها ده كل الكون معانا الكون ده كله معانا وظلالهم يا الظل بتاع الشجرة عبد من عبيد الله اي والله الظل بيسبح عشان كده يقول لك الكافر بيكفر وظله بيسبح وظلالهم بالغدو والاصال ويسبح الرعد بحمده والملائكة كمان الملائكة معانا السبع سماوات اللي مليانين ملائكة دول معانا السبعين الف ملك اللي قاعدين يعبدوا الوقت ويطوفوا في البيت المعمور معانا السماء اللي قطت زيقت من كتر الملائكة اللي بيعبدوا ربنا عليها كل الملائكة دي معانا لا بقى ده انت تتنفخ بقى ليك حق تتنفخ قال لا ده على البطن دول شويه قش بقى لما كل الكون ده معانا يبقى اعرف مين جنودك في معركه الحق اعرف انت بتحارب مين بحارب مين بحارب النووي والبيولوجي وكده نووي ايه يا ابني انزل من السماء ماء الحق نزل من السماء فالميه لما نزلت سالت اوديه بقدرها الميه مشت في الشوارع فاحتمل السيل زبدا رابيا الخشب الصغير والقش والتراب جه على الوش فلما تيجي تبص يتهيألك ان الدنيا كلها قش وتراب وان الميه مش نظيفه والميه اللي تحت كلها نظيفه وطاهره وعذبه ولكن مش باينه ربنا بيقول لك كذلك يضرب الله الحق والباطل الحق كتير قوي يا جماعه في الدنيا ده الباطل ده شويه قش طفي على الوش الواد اللي ماشي مشغل سكسكه ده واحد في الشارع اللي ماشيين مشغلين قران عشرة بس اللي مشغل قران مشغل على ايه على قده واللي مشغل سكسكه ماشي في الشارع كله هو اللي طلع على الوش فاحنا متهيئين هو الكتير ومش هو الكتير انت عارف انت بتحارب مين ده انت بتحارب انت بتحارب لا شيء ده دول قش لا وجعلوا لله شركاء قل سموهم ابن تيميه علق تعليق حلو قوي على الكلمه دي بيقول يعني ايه قل سموهم بيقول يعني سميه لربك اه انا رب السميع ايه دليلك لما وقفت امبارح في الثلث الاخير ودعيته استجاب لي تاني يوم انا ربي البصير ايه دليلك اما عملت معصية شافني من فوق سبع سماوات وعاقبني عليها تاني يوم انا رب تقعد تحدث صفات ربنا طب تعالوا انتوا بقى جوات البتوع اللي انتوا اللي انتوا عاملينهم دول ايه اسمائهم ما يعرفوش يجيبوا حاجه ليه هيقولوا ايه اصلا ما لهمش اسماء ما لهمش صفات ما لهمش افعال عشان يبقى لهم اسماء سبحان ربي فقل سموهم يعني مش عدوك شويه قش لا شيء انت عارف انت معاك مين الله انت عارف انت جنودك مين الكون كله انت عارف انت عدوك من شويه قش بلا شيء انت عارف انت بتتعب عشان مين افمن يعلم ان ما انزل اليه من ربه الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين اسمع بقى يوفون بعهد الله ده انا العهد ده بيني وبين محمد لا ده بينك وبين الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به لا ده انا بوصل خالي وعمي لا ده انت بتصل الى الله يعني ده اه ده الله انت كده بتعامل ربنا سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم لا هو انا مش بصبر عشان فلان ده قريبي ولا عشان لا عشان الله كان ربنا بيقول لك ان كل اخلاقك ومعاملتك للدنيا كلها عشان الله انت بتعامل الله ما بتعاملش الناس ما تجيش تقول لي الناس وحشه عامل الله ما تجيش تقول لي فلان عملت له معروف وشتمني وانت كنت بتعامله اصلا انت بتعامل الله معامله الله انت بتتعب عشان ربنا وبتصبر عشان ربنا انت عارف انت بتتعب عشان مين عشان الله سبحانه وتعالى انت عارف انت هتاخد ايه انت عارف مستنيك ايه جنات عدن عدن يا جماعه جنات عدن ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم عليهم من كل باب شايفين جو الحاله الاجتماعيه والبهجه سلام عليكم بما صبرتم اللي استحملتوه في الدنيا فنعم عقبى الدار يا سلام يا بخته اللي هيفهم وربنا هينور له بصيرته مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة مش الجنة ده كل ده مثل ده الجنة اعظم من كده بكتير مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا انت عارف انت معاك ايه القرآن المصحف سادس نقطة في الصورة عشان تثبت مش بقولك اثبت احد مش بقولك اطمن ربنا بيقولك اطمئن في الصورة وتطمئن قلوبهم اطمن ليه يا رب اطمن لان كل ده معاك اطمن لان اهل البصر طلعوا ولا شيء اطمن لان انت معاك القرآن انزل من السماء ماء ربنا شبه القرآن بالماء في الاية دي فسالت اودية بقدرها الحق مشي في الارض بقى وقام جاي الباطل انتفش على الوش هو الباطل كده فاحتمل السيل زبدا رابيا شوف ربنا شبه القرآن بيه كمان ومما يوقدون عليه في النار اللي بياخدوا الذهب يحطوه في النار عشان الشوايب تنزل ويفضل الذهب الخالص ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله يعني ايه يعني ربنا شبه القرآن بالماء والنار زي ما شيخ الاسلام تيمية بيقول المثل المائي والمثل الناري المية والنار القرآن ده مية ممكن يحيي لك قلبك ويملأه من جنات المقامات الايمانية والقرآن ده نار هيصفي الشبهات والشهوات اللي في قلبك ويسيب لك قلبك سبيك الذهب ونار هتنور لك طريقك الله يبقى القرآن ده نورك في الطريق الله وده المية اللي بتحيي قلبك بس ربنا بيقول في اولها ايه بيقول فسالت اودية بقدرها كل وادي خد مية على قده كل قلب خد من القرآن على قده كل قلب اتشحن بمعاني الايمان على قد الساعة الايمانية اللي فيه قلبك بيشرب قد من القرآن لازم تسأل نفسك هذا السؤال عشان تعرف انت فين طب يا رب الش... احنا خلاص يا رب اي حاجة تقول لنا الوقت احنا خلاص حسنا ان احنا جبابرة الوقت طول ما احنا معاك يا رب طيب المطلوب مننا ايه حاجتين مع المدعوين الشوط اللي احنا قلناه يا جماعة الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم والذي الذين يوفون بعهد الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الاخلاق يا جماعه الاخلاق كسب الناس كسب الراي العام اله- اهل الباطل بيهدموا الدع- الدعوه من خلال الداعيه بياخدوا اخطاء احنا ويهدموا بيها الدين لان الدين مش عارفين يهدموه من خلاله بيهدموه من خلالنا احنا اوعى اخلاقك يتهدم بيها الدين اوعى الدين يؤتى من قبلك خليك ايه من ايات ربنا في الاخلاق خليك آية من آيات ربنا في خدمة الناس الآيات بتقول لك اكسبوا الناس لأن أهل الباطل دلوقتي هيموتوا أحسن الناس تتاخد منهم فأنت بس لو بقيت أخلاقك عالية الأخلاق العظيمة أخلاق الإيثار والكرم والخدمات صور المذكرات لأصحابك هات المذكرات فوت على أصحابك ذاكر اللي ده اعمل اللي ده اخدم اللي تحتك في لسه في السنين اللي تحتك خليكوا أخلاق عظيمة وأنتوا بتدعوا إلى الله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية قوة القلب في مواجهة أهل الحق اوعى تخاف ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى هتقولنا قرآن نقطع به الجبال ايه ال- الجنون اللي عندكم ده بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله ان لو يشاء الله لهدى الناس ج- لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة زي امريكا كده كل شوية مصيبة كل شوية مصيبة كل شوية زلزال كل شوية اعصار كل شوية مصيبة جديدة بتيجي عليها ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله يبقى سورة الرعد بتقول لك خليك جبل ثابت صامت اطمن اوعى تخاف حط في قلبك بطيخة صيفي ليه انت عارف انت معاك مين الله انت عارف الجنود بتوعك في المعركة مين الكون كله عبودية كل الله انت عارف عدوك مين شوية قش ولا يسوى شوية قش اصلا ولا اي حاجة انت عارف انت بتتعب عشان مين الله الملك انت عارف انت مستنيك ايه جنة عدن انت عارف انت معاك ايه القرآن نور الطريق وماء حياة القلوب يبقى اطمن واقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى واوعى تخاف ابدا ندخل في سورة ابراهيم يا جماعة سورة ابراهيم بتتكلم عن ايه تقدر تبقى امام تقدر تبقى صاحب رسالة هي دي سورة ابراهيم سورة ابراهيم فكرتها بسيطة قوي بتقول لك ايه بتقول لك ان اهل الباطل ائمة في الباطل ما ينفعش اهل الحق يبقوا ما هماش ائمه زي ما اهل الباطل ائمه لازم اهل الحق ائمه ما ينفعش يبقوا هم محترفين واحنا هواه عشان كده اتسمت سوره مين ابراهيم ليه هنتكلم مع بعض يا جماعه اهل الباطل يا جماعه دلوقتي محترفين مؤسسه شهوات ضخمه بنينا عشان يضيعوا الشباب الفضائيات والكليبات والمجلات والمراسل مؤسسه ضخمه مؤسسه شبهات من خلال الفضائيات وبرامج النت والمجلات و- وجيش التنصير اللي بيصرفوا عليه مليارات المليارات مؤسسة علمنة اللي عمل لك فيلم الارهابي وحط لبس رسول الله وحط جنبه كلمة الارهابي مؤسسة تهييف للشباب من خلال مؤسستين كبار اوي اوي اوي اوي مؤسسة اسمها مؤسسة الكورة ومؤسسة اسمها مؤسسة الفن عشان الشباب يطلع هايف كل قضيته مين اللي كسب وشايف الكرة اللي مررها وشايف موزمبيق اتغلبت من اسكو 2 واحد وشايف مش عارف ايه ومؤسسة الفن شوف عمرو دياب كان لابس امبارح وشوف مش عارف البنت كانت بتعمل ايه وشوف يالا البنت مش عارف ايه مؤسسة التهييف عشان الشباب يبقوا هايفين حتى لو دخلوا الجامع هايفين ما عادوش عارفين يعملوا حاجه لدين ربنا مش رجاله مؤسسه التهييف مؤسسه السيف النووي والبيولوجي والكيماوي اللي قاعدين يضربوهم على اراضي المسلمين ليل نهار الاحتراف ده كله وانت بتلعب ما ينفعش لازم تبقى انت امام لازم نبقى ائمه في الحق لازم تبقى بطل الرسول عليه السلام يا جماعه يعني احنا يوم ايه السبت امبارح الجمعه حد صلى فجر الجمعة في جامع من الجوامع اللي بتطبق السنة حد صلى فجر الجمعة وعارف الامام قرأ ايه في الركعة الاولى والتانية ايه الركعة الاولى سورة السجدة والتانية الانسان ليه الرسول كان غالب الجمعة بيصلي بالسجدة والانسان يوم الجمعة ليه لو جيت تشوف سورة السجدة ليه كان بيصر ان الصورتين دول يتعرضوا على الصحابة مرة على الاقل كل اسبوع لو جيت تشوف سورة السجدة هتلاقي فيها قول الله وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا قال له وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بيتنا كلهم يبقى بشرى الدنيا الامامة في الدنيا طب لما نيجي نشوف سورة الانسان لا بقى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين في صفحة كاملة ولا صفحة ونص كلام عن الجنة ومتكئين فيها على الارائك وال- والقطوف بتاعت الجنه جايه لهم لغايه عندهم والولدان المخلدين قاعدين يفوتوا عليهم وربنا بيسقوهم شراب دهور ولابسين لبس شكله ايه وبيحل بشرى الاخره يبقى صوره السجده فيها بشرى الدنيا وصوره الانسان فيها بشرى الاخره طيب يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كانه بيبشرهم البشرتين كل جمعه بس انا حاسس ان من اهم الايات اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرا سوره السجده عشانها ايه وجعلناهم ائمه كان كانه بيقول للصحابه خليكوا ائمه لازم تبقوا ائمه للدين اهل الباطل ائمه لازم نبقى احنا ائمه يا جماعه عشان كده الصحابه ما طلعوش هوا زينا طلعوا محترفين ازاي دخلت دار الارقم ابن ابي الارقم ايامها كانت تساوي التشريد والتعذيب والتنكيل والطرد واخذ كل المعطيات الماليه اللي اهلك بيدولك في هذا الوقت والعداء والبهدله والتريقه والسخريه ودخلوا ودخلوا يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم ودخلوا عارفين ان ده الثمن ودخلوا لو ده الثمن كام واحد فينا كان دخل بيت ربنا الوقت دي فدخلوا من اولهم عارفين التضحيات المطلوبه منهم فطلعوا رجاله طلعوا محترفين قبورهم متوزعه في الارض كلها ليه قبورهم متوزعه في الارض كلها عمرو بن عاص في مصر وابو ايوب الانصاري عند القسطنطينيه و- وسيدنا معاذ في ليه كل كل واحد في بلد ليه عشان يا جماعه الدين عشان طلعوا رجاله والسلف طلعوا محترفين بعدهم اللي باع خشب سقف بيته عشان يجمع احاديث رسول الله واللي ساب مراته 20 سنه ما هو الدين محتاج هيعمل ايه عشان يجمع احاديث رسول الله ما تخافوش ما بيقولكوش سيبوا مراتكم ولا حاجه بس اما تتجوزوا بس الاول ان شاء الله واللي ضحى بماله كله عشان يجمع سنه رسول الله طلعوا محترفين احنا طلعنا بلالين منفوخه على الفاضل مين احنا طلعنا لمين يا جماعه احنا مش ولاد حلال ولا ايه يا جماعه احنا مش بينا وبينهم نسب القران ولا احنا ما احناش بننتسب للقران زي ما هم انتسبوا اليه احنا ليه بلالين منفوخه على الفاضي ساعه ما تيجي حته دبوس صغير تلاقي فرقعه وخلاص ما عادش في اي حاجه للاسف احنا شويه بلالين سورة ابراهيم بتقول لك لازم تبقى امام من ائمة الحق زي ما هم ائمة في الباطل عشان كده الحاجة الطريفة اللي في سورة قصة سيدنا ابراهيم ان كل اهل الباطل اللي اتذكروا فيها كلهم ائمة باطل اول واحد فيهم فرعون امام باطل تاني واحد فيهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من إيه؟ ارضنا ده دول الكبار بقى الرؤساء بقى ده بتاعتنا احنا انتوا عايزين ايه من الارض بتاعتنا يبقى دول الرؤساء عشان كده لما في مشهد العذاب بعدها جم اللي سمعوا كلامهم يقولوا لهم اعملوا لنا اي حاجه ولا شيلوا عنا اي عذاب قالوا لهم لو هدانا الله لهديناكم كان زي كنت زمانكم مشيتوا ورانا في الحق زي ما مشيتوا ورانا في الباطل لو هدانا الله لهديناكم ثالث طائفه مذكوره من اهل الباطل في السوره الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم يبقى دول برضه الكبراء بتاع القوم كله ائمه باطل الطائفه الرابعه والاخيره اللي مذكوره في السوره ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وقد مكروا مكرهم وده دول اللي بيمكروا بقى ده دول اللي بيخططوا ده دول اللي بيحطوا الخطه واللي تحت ينفذوا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ربنا يوم القيامه بيقول لهم ايه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم يعني انتوا شفتوا الكبراء اللي قبل كده هلكوا وجيتوا قعدتوا في نفس البيوت بتاعتهم فدول برضو الكبراء عشان كده قصة الحق اللي في الوسط هي قصة سيدنا ابراهيم امام الانبياء عشان ربنا بيقول لك ما ينفعش هم يبقوا ائمة واحنا مش ائمة ويحط اسم سيدنا ابراهيم على الصورة اسم الامام الاعظم على الصورة عشان يقول لك ان مطلوب منك من اولها كده انك تبقى امام ومن اول ايه في الصورة يقول لك انت صاحب رسالة كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم يبقى احنا ورانا رسالة وقضية يا جماعة طب ائمة الباطل دول اللي جايين يهددونا ويخوفونا لا شوف ربنا بيقول ايه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيغه مش قادر مش قادر بس غصب عن عينه بيبلعه ويأتيه الموت من كل مكان خمس تلاف سبب من اسباب الموت حواليه ويموت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ده لسه ما شافش حاجة من اللي لسه جاية مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرمات رمات رمات ده محروق ده الرماد لو ما اشتدتش بالريح يا رب مش هيعمل لهم حاجه ده اعمالهم من اللي عملوه في اهل الحق اتحرقت من الدنيا بس عشان الحسره بتاعتهم اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم اعملوا عيطوا اقعدوا الخمسين الف سنة كلها بكاء ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي خلاص احنا الاتنين في جهنم ومحدش يعرف يعمل التاني حاجة اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب عظيم الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار ليه يا رب كل ده ليه يا رب ربنا مال سورة ابراهيم بايات العذاب الاليم من اولها لاخرها من اول اية الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للذين كفروا من عذاب شديد مشدود بعضه الى بعض لا يوجد صخر يعرفوا يهربوا منه من هذا العذاب مشدود زمان ومشدود مكان ما يعرفوش يهربوا منه لحظة ولا يعرفوا يهربوا منه لاي مكان تاني ليه يا رب العذاب الرهيب ده عشان ائمة الباطل هي ديت العلاج بتاعهم لازم يواجهوا بكل هذه القوة عشان يرتدع الظالمين من العقوبة الاليمة اللي ربنا بيعدها ليهم من جراء حرب اهل الحق وعشان تطمن ان معاك اله عزيز هي دي العقوبة اللي بيعدهم لهم في الاخرة وبيعد لهم في الدنيا عقوبة زيها وبيعد لك التمكين في الدنيا ولا نسكننكم مش ولا نعطينكم ولا نسكن سكون يعني هتقعد في الارض دي مفيش اي حاجه تضايقك علامه التمكين التام ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن ها خاف مقامي وخاف وعيد لاهل الخوف من الله مش الخوف من البشر مش الخوف من اعداء الحق ابدا شوف الشوط الاخير في العذاب ولا تحسبن الله غافلا اوعى تفتكر ان ربنا ما هواش عالم باللي بيحصل في جوانتنامو وفي افغانستان وفي ابو غريب اوعى تفتكر ان ربنا مش عالم باللي بيحصل في معتقلات اليهود في فلسطين اوعى تفتكر ان ربنا مش عالم باللي بيحصل من ظلم الاهل الحق ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ايه ده لا يرتد اليهم طرفهم عينيهم ما بتبربش ليه من كتر الاوائل اللي قاعد يشوفها على بعضها على بعضها مش قادر يقفل عينيه وخايف لو قفل عينيه لحظه تنزل مطرقه حديد عليه تكسر له جسمه لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواه خلاص قلبه من كتر ما اتخلع من مكانه من شده الرعب بقى هنا هوا وافئدتهم هواه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواه وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم خطط مهولة عشان ازاي يدمروا الاسلام من الارض وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض كل ده بيتبدل والسماوات بتتبدل وبرزوا لله مفيش اي حاجه حمياك ولا سترك عن ربنا الملك سبحانه وتعالى وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ اه الائمه بتوع فرعون جنب قارون جنب مش عارف مين كل الكبار دول بقى متكلبشين مع بعض مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران زي الرصاص المغلي او النحاس المغلي والعياذ بالله اللبس اللي هو لابسه تابوت من من نحاس مغلي والعياذ ده الحر بتاعه يبقى شكله ايه سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب ان الله سريع الحساب لاهل الطاعة والاهل الكفر لاهل الطاعة والاهل المعصية مش المطلوب مننا مش كتير يا جماعة والله ده المطلوب مننا يوم واحد بالساعة من نهار نصبرها لله ونشوف من الثواب ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب سورة ابراهيم جاية بعد سورة الرعد ليه سورة الرعد بتقول لك اثبت سورة ابراهيم بتقول لك لا مش بس تثبت مش بس ما, ما, ما ترجعش لورا ده انت تطلع لقدام ده انت تبقى امام ده انت ما تخافش من اي حاجة ذلك لمن خاف في سورة ابراهيم جنب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم في سورة الرعد يبقى سورة الرعد بتقول لك اطمئن بالله وسورة ابراهيم بتقول لك ما تخافش من غير الله والصور الاثنين بيقولوا لك لازم تبقى امام من ائمة الحق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبكرة باذن الله مع الخطوة الخامسة عشر في الطريق الى القرآن وجزاكم الله خير